بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ويمكن خلاص الأيام بتعدي وبنقرب من نهاية رمضان ويعني يا رب نكون أدركنا ليلة القدر يا رب يكون ربنا تقبلنا يا رب الختمات والختمات اللي الناس ختمتها للقرآن تكون في ميزان حسناتنا ويقبلنا بالحملة اللي عملناها علشان سنحيا بالقرآن ويجعل ملايين الختمات في موازين الحسنات وابعتوا لنا يا جماعة افضلوا ابعتوا ابعتوا ابعتوا لكن أنا عندي معنى حابب في بداية الحلقة دي إن أنا أقوله رمضان رمضان غالي قوي ما تستهونوش بالكام يوم اللي جايين يا اخوانا مين عارف يمكن ربنا يعتقك في الثلاث اربع ليالي اللي جايه ممكن ستعتق ربنا يريد منك يعني الحاح وتذلل وخضوع يا رب يا رب يا رب ويعتقك في اخر ليله من ليالي رمضان ما تزهقش لو الدموع والخشوع اتاخروا ما تزهقش خليك ان بابا يطرق بشده لابد ان يفتح اطرق على الابواب وخليك كده تلح وتلح يا رب يا رب يا رب وتفضل حريص على كده رمضان يا جماعة طاقة هيمدك بقوة للسنة الجاية يعني تعاملوا مع رمضان بالطريقة دي ولو فاضل خمس أيام أنا عايز طاقة كمان عايز كمان عايز قوة عايز استعين ان انا اقدر اكمل السنة الجاية الله اعلم السنة الجاية فيها من المشاكل ايه ومن المصائب ايه ومن الحاجات اللي عايز انجح فيها ايه محتاج طاقة اعبد اعبد كمان عشان تاخد طاقة اسجد كمان يعني تضرع كمان ما تقولش كفاية اختم كمان اقرا كمان ادعي كمان كمان كمان كمان يعني ده معنى يمكن تستغربوا ان انا بقوله قبل النهايه بكام يوم بس احنا محتاجين طاقه رمضان قوي نكمل بيها السنه الجايه لغايه رمضان اللي جاي رمضان محور في حياتنا خلي بالكم الصحابه كانوا يقعدوا ست اشهر يدعوا اللهم بلغنا رمضان ولما يجي رمضان يقعدوا ست اشهر بعديه يدعوا اللهم تقبل منا رمضان رمضان مركز رمضان رمضان حدث كبير في حياتي وحياتك اوعى تضيعه اوعى يفوت منك ولو في اخر ثانيه تفضل على يعني على على دعائك الى الله سبحانه وتعالى ده معنى او خاطره كنت حابب اقولها في بدايه الحلقه لكن في معنى تاني حابب برضه ان انا اذكره انتوا واخدين بالكم يا اخوانا احنا مشينا في البرنامج ده ازاي احنا ماشيين مع قصه سيدنا موسى لكن كل حلقه نقول قيمه من القيم ونقف عندها ونركز عليها ونقول لكم اللي عايز بقى يتابع كل القيم بكل الحلقات اللي اتقالت ارجع لعمرو خالد دوت نت هتلاقي كل القيم اللي اتقالت في كل الحلقات قيمة كذا قيمة كذا كل بقى كل اللي اتقال طيب انا بقول الكلام ده ليه بقول الكلام ده ان احنا كنا حريصين ان احنا مش بنحكي حدوته وخلاص احنا مضفرين ومشبكين قيم اخلاقيه وايمانيه واجتماعيه لإصلاح الدنيا والدين مشبكينها في قصة سيدنا موسى وهي ركبة طبيعي لأن هي القصة فيها القيم دي غنية بكل هذه القيم أنا حابب النهاردة أن أنا أبتدي بقيمة ومعنى قبل ما نروح لمكان الأحداث بتاعة قصتنا النهاردة إيه القيمة اللي أنا عايز أبدأ بيها القيمة هي صلة الأرحام يا جماعة رمضان هيخلص في لسه حد مقطع رحمه أنا دايما كل سنة في رمضان ببدأ الكلام على صلة الأرحام بس في أول البرنامج العجيب إن أنا بتكلم عليه السنة دي في آخر البرنامج لأن الحلقة موضوعها النهاردة مناسب للمعنى ده قوي بس أنا بذكركم بالله بالذات الإخوات الإخوات ما عادوش إخوات مش هي دي الأخوة ما عادوش بيسألوا على بعض ما عادوش بيحبوا بعض كما ينبغي احنا صلة الأرحام وقفت عندنا لو بنعملها عند العم والخال وبننسى ان اختي اللي معايا في البيت دي وبننسى ان اخويا اللي اتجوزنا وبقالنا سنين بقى كل واحد بقى في حياته ده اخويا ده صله الرحم ده اصل من اصول صله الرحم مش العم والخال بس الناس ساعات مش مدركه المعنى ده هو هم اتنين شباب في, في بيت واحد عايشين في اوضه واحده وكل واحد فيهم في موال مش حاسس بالتاني ما هم دول اللي لما كبروا وابوهم مات وساب لهم الفلوس اتخانقوا 20 سنه ومنعوا ولاد العم ان هم يقابلوا بعض ويشوفوا بعض هم هم دول لان هم صغيرين ما كانوش حاسين ببعض انا اعرف ولد شاب اسف في سن ال 18 وال 19 اخوه مات في حادثه عربيه اخوه اللي معاه في الاوضه فبعد ما اخوه مات فاق فهو داخل أوضته شاف صورة أخوه اللي كانت متعلقة في الأوضة فبص للصورة وقال له أخوه من الشباب اللي يعني ربنا يرحمه مات في حادثة عربية وهو في سن العشرين يعني صغير جدا فهم قريبين في السن من بعض فدخل الأوضة كده وبص للصورة وقال له أنا ما عرفتكش كان نفسي أعرفك أنا عمري ما حسيت بيك أنا عمري ما قربت منك يا ريتني عرفتك قبل ما تموت بكى بكى ما عرفش أقول يعني صلة الأرحام أخبارها إيه يا جماعة يا جماعة نفسك تتعتق في رمضان نفسك ربنا يغفر لك في رمضان نفسك تبلغ ليلة القدر خل- خلي بالك فضل خلاص تلات أربع ليالي قد تكون هي أنت متخيل إن رحمة ربنا تنزل على واحد قاطع رحمه أنت وأخوك أخباركم إيه لو أنت وأخوك بينكم مشاكل ما بتحبوش بعض بتتخانقوا ليل ونهار مع بعض مقطعين بعض واكلين حقوق بعض مانعين ولادكم يقربوا من بعض إن شوف حديث النبي بيقول إيه إن الرحمة إن الرحمة لا تتنزل على قوم بهم قاطع رحم أنت متخيل المعنى دون أنا معلش أنا بطول في دي لأن لو عائلتنا كمان اتمزقت يبقى عليه العوض في الأمة يبقى اصبروا بقى 200 سنة كمان لما الأمة دي ممكن تو- تقوم على رجليها تاني يا جماعة احنا في حوائط كتيرة سقطت حوائط كتيرة كانت مثبتة المؤمنين ومثبتة المسلمين ومثبتة بلادنا وقعت آخر حيطة بقى لنا بيوتنا وعائلتنا وأسرنا بلاش الحيطة دي تقع وعشان كده أنا بادي الحلقة أنا دايما بقول بس فكرة إن قيمة النهاردة كذا وأقوم داخل في الحلقة إنما النهاردة لأ دي بيوتنا أقسمت عليكم يا إخوانا اللي قطع رحمه يرفع التليفون النهارده النبي بيقول لك صلوا رحمكم ولو بالسلام ولو سلام عليكم النبي يقول لك ليس الواصل بالمكافئ مش اللي بيوصل رحمه اللي لما عمته تسأل عليه يسأل عليها اللي لما اخوه يكلمه يكلمه لا ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ده ال- ده الواصل الحقيقي مش اللي بيرد على العزومه بعزومه لا ده الواصل الحقيقي اللي تبقى مقطوعه وبقالنا 10 سنين ما بنسالش على بعض اصل اتكسف اسال عليهم دلوقتي هيقولوا لي خير بتسال ليه اصل ممكن يقفلوا في وش التليفون ولو اعمل اللي عليك انت بتعامل ربنا صلوا الرحم يا اخوانا صلوا الرحم آه، خلي بالكم ال- الحلقه النهارده فيها لمحه حزينه وكاني بقول لكم صلوا الرحم قبل ما تفقدوا الأحباب قبل ما تموت العمة والخالة وتحس انك كنت مقصر في حق امك وابوك اللي ماتوا وكانوا بيوصوكوا تفضلوا انت واخوك واختك ايد واحده صلوا الرحم النبي صلى الله عليه وسلم بي- بيقول لنا في الحديث لما خلق الله الخلق اول حاجه لما خلق السماوات والارض قامت الرحم كانها مجسده فتعلقت بالعرش وقالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة يا رب أنا خايفة يقطعوني يا, خ... يا رب أنا خايفة أن هم يقطعوا الأرحام هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال لها الله أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك اللي يوصلك يقرب مني واللي يقطعك أقطعه عني عايز ليلة القدر إزاي بس أما ترضين يا جماعة خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني ثم يصل الناس إلى الصراط يوم القيامة يقفوا على الصراط خلاص هيعدوا رايحين يعدوا على الصراط وتحتيه النار فتقف الأمانة والرحم صلة الأرحام والأمانة يجوا مجسدين تقف الأمانة والرحم على جنبي الصراط كل واحد معدي يقولوا لا لا تمر حتى تعطينا حقنا عايز تعدي فين ده انت كنت قاطع رحمك خليك طب, طب مش هروح الجنة مش هعدي على الجنة لا خليك اقف اقف لامتى حتى يقضي الله فيك امتى لما بقى يقضي في الخلائق تبقى انت تعدي خليك في الاخر في اخر الدور يا قاطع الرحم يا يا عم ده انت لو عليك فلوس او متخانقين على فلوس روح صالح اوعى ترفع قضيه على اخوك اوعى اوعى تبان كده قدام ولادك اوعى يا اخوانا اوعى تجيب سيره اخوك قدام ولادك اوعى تشتم اوعى اوعى اوعى تترك حد يتريق على اخوك او او يعني يغتاب اخوك اوعى تعمل كده فين الود والحب وال- فين صله الرحم هل حد عارف حلقه النهارده ايه حلقه النهارده وفاة سيدنا هارون يا رفيق العمر رفيق العمر مع سيدنا موسى هارون اللي وقف جنب سيدنا موسى طول الحياة دي خلي بالكم يا جماعة أنا في حاجة دايما بحسها لما بيكون في اتنين رفقاء درب عاشوا رسالة مع بعض لاحظ كده لما واحد فيهم بيموت تعرف ان التاني وفاته قربت ليه اصل هو ربنا سبحانه وتعالى لما بيحط اتنين يقوموا حاجة كبيرة مع بعض وتبدأ تقوم وتقف لما يموت الاولاني يعرف التاني ان خلاص كملنا مع بعض وان الدور هيكون على التاني كأن وفاة سيدنا هارون بتقول لنا ايه قربت القصة من النهاية كأن وفاة سيدنا هارون بتقول لنا وفاة سيدنا موسى قربت طب وليه اخترت انت قيمة الحلقة انها تكون صلة الارحام هو في حلاوة صلة رحم اكتر من موسى وهارون ولذلك ربنا خلاهم في منزلة ايه فين في منزلتهم بعد الموت سيدنا هارون في السنة الخامسة وسيدنا موسى في السنة السادسة رفقاء دنيا ورفقاء آخرة يا محدش في الدنيا ادى هدية لاخوه زي سيدنا موسى اداله هدية ايه دع ربنا انه يكون نبي معاه فبقى نبي يعني مفيش هدية في الكون حد ممكن يهدي حد ايه اكتر هدية حد اداها لاخوه سيدنا موسى خلى سيدنا هارون دع ربنا وربنا قبل انه يبقى نبي معاه ومفيش حد وقف جنب حد قد ما سيدنا هارون وقف جنب سيدنا موسى خلي بالكم احلى حاجة في الدنيا انك تاخد وتدي احلى حاجة في الدنيا ان العلاقة تبقى تبادلية انا بديك وانت بتديني وهم كانوا كده صلة الارحام يا جماعة صلة الارحام قيمة النهاردة بالله عليك ها ممكن وانا بتكلم دلوقتي كده تغمض عينيك وتسأل نفسك انا عامل ايه مع اخويا بتحب اخوك قوي اكيد اخويا هو كلام ولا بجد ها يا اخي ادوا انزل من برجك العالي بلاش تكبر بلاش اصل هو فيه صفات كذا وكذا يا عم روح وطبطب وقول له حقك عليا وعامل ربنا وقول له يا رب يا رب اكتبني من اهل الجنه بصله الرحم شفتوا يا اخوانا انا قيمه النهارده كبيره قد ايه احنا هنروح فين دلوقتي احنا هنروح المنطقه اللي توفى فيها سيدنا هارون احنا ما زلنا في الاردن ويمكن الحلقات الأخيرة كلها تسوي اتصورت في الأردن لأن سيدنا موسى بعد ما خرج من مصر الناس كلها فاكرة أن التيه كان في سيناء هو مر من سيناء يريد الوصول إلى المسجد الأقصى فلما لم يدخل إلى القدس بقت أغلب فترة التيه وبقاء بني إسرائيل في منطقة الأردن وأنا عايز أقول في الحلقة دي اللي بنصورها في منطقة اسمها البتراء في الأردن عايز أشكر المملكة الأردنية الهاشمية اللي أتاحت لينا يعني ان احنا نصور في هذه الاماكن لهم الشكر كل الشكر وللمنتدى العالمي الوسطية الشكر كل الشكر والاهلنا في الاردن الشكر كل الشكر ان احنا قدرنا نصور في الاماكن اللي كان موجود فيها سيدنا موسى في ذلك الوقت ونشوف الحلقة بتاعت النهاردة من منطقة اسمها البتراء وفاة سيدنا هارون لا نعرف على وجه الدقة أين بالضبط توفى سيدنا هارون لكنه توفى في المنطقة دي منطقة البتراء لكن هو ايه القيمة اللي احنا قلناها النهاردة قيمة صلة الرحم الحلقة دي اول حلقة هيكون فيها قيمتين ايه القيمة التانية مش قلنا قيمة الحلقة صلة الرحم لاني مش قادر اقول ان هو قيمة واحدة في حاجة تانية كبيرة في الحلقة دي ايه هي قيمة التفكر في خلق الله هي دي قيمة أوه دي قيمة دي عبادة من أكبر العبادات دي قيمة من أعز القيم تفكر ساعة في عظمة الله خير من عبادة سنة بلا عقل بلا فكر واحد عمال طالع نازل ومش مركز مش مركز هو بيعبد مش مش مركز مع الله لكن التفكر ساعة في عظمة ربنا يا التفكر نور الإيمان التفكر هي العبادة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيها نبي في غار حراء وهي العبادة اللي سيدنا موسى بقى, في بقى بيها نبي وهو في مدين وهي اللي سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء أهل بيها ليكون نبي وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين هتقول لي ياه هو التفكر مهم كده التفكر ده هو اللي يخلي الإيمان له عميق في قلبك وعقلك في العقل في القلب والعقل يخلي الإيمان قوي قوي قوي قوي إنك تقعد تتفكر في عظمة وخلق ربنا إيه علاقة دي بالحلقة أصل البتراء دي اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي معجزة من معجزات خلق ربنا في كونه احنا دايما نشوف ان المناظر الطبيعية الرائعة بتكون في الخضرة والشلالات لا لا لا لا البتراء حاجة تانية جبال فيها شيء نادر يعني تكوينات جبلية تجعلك عمال بتمشي وتقول سبحان الخالق سبحان اللي جعل هذا سبحان اللي جعل جبلين يقفوا جنب بعض بينهم ممر 3 4 كيلو شامخين والله وانا ماشي بينهم كأن موسى وهارون عليهما السلام هم الجبلين الضخام ال- ال- العظام دول والوحي يا البتراء مكان جميل جدا جدا جدا لدرجة واحنا بن رايحين نصور وفاة سيدنا هارون واحنا بنصور عمالين نقول كلنا والفريق اللي بيصور سبحان الله لا اله الا الله شوف شوف فبقينا بينا عنايين كبار قوي ما بين معنى وفاة سيدنا هارون رفيق العمر اللي عاش يساند ويؤازر اخوه سيدنا موسى وفكرة صلة الارحام وما بين التفكر في خلق الله فقلنا الحلقة دي فيها المعنيين ونعيش فيها المعنيين يمكن أنا شوقتكم تروحوا معايا تذهبوا إلى البتراء ونزور المكان اللي توفى فيه سيدنا هارون ونتجول في البتراء مهما الكاميرا صورت لكم مش ممكن تتخيلوا جمال ال ال هذا المكان رغم انه هو صحراء لكنها منطقة آه، غير عادية شيء رائع فاحنا بنفكركم بالقيمتين صلة الأرحام بالله عليك أخوك النهاردة النهاردة النهاردة ارفع التليفون وقول له سامحني حتى لو أنت مش غلطان واسأل عليه حتى لو عارف أنه هيقفل السكة أو هيرد عليك رد قاسي أنت بتعامل ربنا علشان خايف رمضان يخلص وما تلحقش بيك رحمة ربنا الرحمة ما بتنزلش على قوم فيه انقطع رحم فمن النهاردة انوي وقول خلاص بعد ما هشوف حب هارون لموسى وحب موسى لهارون عليهما السلام بعد ما هشوف رفيقي الدرب لحظة وفاة واحد منهم هقول لا يا عم قبل ما يموت اخويا او قبل ما اموت انا خلينا اتعلم من قصة موسى وهارون واصل رحمي وانتوا بتعملوا كده تفكروا في خلق الله اللي لا دي وقف كده وقول لا اله الا الله تعالوا نروح إلى البتراء في الأردن في الأردن الجميلة البتراء الجميلة ونعيش لحظات وفاة هارون عليه السلام نبينا هارون عليه السلام إن شاء الله تكون معاني تخلي كل واحد بعد الحلقة دي بيدور على عيلته وعلى أخوه ويجمع شمل العيلة تعالوا نروح البتراء مع بعض احنا في الحلقة الأخيرة لسيدنا هارون سيدنا هارون علاقة حميمة عجيبة جدا بسيدنا موسى أعجب علاقة أخين بلاش أعجب قول أعظم قول أقوى علاقة أخين سمعنا عنها في التاريخ علاقة القرآن نفسه أثنى عليها جدا جدا جدا تاريخ طويل على فكرة سيدنا هارون يا جماعة مات مش هنا بالظبط مات في مدينة البتراء في منطقة البتراء في الأردن في المكان لا نعرف مكان وجه نبي على التحديد مكان دفنه وأين يعني مات بدقة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء كلهم نعرف المكان مدينة الخليل لسيدنا إبراهيم آه، سيدنا موسى في جبل نيبو سيدنا هارون في مدينة البتراء فجينا جينا مخصوص 200 كيلو من عمان جينا مخصوص نصور في هذه المدينة الساحرة في الأشياء العجيبة والصخور العجيبة في وسط الصحراء شيء خرافي الواحد ما شافش زيه في حياته قبل كده في هذا المكان مات سيدنا هارون ويمكن في الحلقة دي احنا بنتكلم على اللحظات الأخيرة لسيدنا هارون بنستعرض حياته فأول حاجة أكبر حاجة وانت بتستعرض حياة سيدنا هارون تلع تلك العلاقة الرائعة القوية أقوى علاقة أخين تسمع عنها في التاريخ علاقة سيدنا موسى وسيدنا هارون وأكثر علاقة أقوى علاقة أخوة ذكرت في القرآن علاقة موسى وهارون عليهما السلام والعكس لو سألتكم طب ايه أسوأ علاقة أخين ذكرت في القرآن قبيل وهابيل كأن القرآن جايب لك درجات الأخوة من أولها لآخرها آدي أعلى الدرجات لأخين شقة موسى وهارون وآدي أع- أسوأ الدرجات قبيل وهابيل و- و- وخلي بالك علاقة سيدنا موسى بهارون يقول لك ان دايما اي علاقة بين اتنين لازم تكون علاقة تكاملية اي اتنين في الدنيا زي ما بتاخد لازم تدي حتى في الاخوات حتى في الازواج اي علاقة بين اتنين في الدنيا لازم تكون على تبادل مش لازم يكون تبادل مادي ممكن يكون تبادل روحاني نفسي يكون بس المهم ان انا بناخد اشياء سيدنا موسى ادى لهارون حاجه كبيره قوي وسيدنا هارون ادى لسيدنا موسى حاجه كبيره قوي سيدنا موسى ادى لهارون اعظم هديه يديها اخ لاخوه النبوه طلب من ربنا ارسل معي اخي هارون وقال له ربنا وجعلنا معك اخاك هارون نبيا فكانت اعظم هديه اداها اخ لاخوه نبوه اهداها موسى لهارون وسيدنا هارون كمان ادى لسيدنا موسى حاجات كتير سيدنا هارون ادى لسيدنا موسى ان هم وقف جنبه وسنده وقف معاه قدام فرعون ونصره وأعانه وقف جنبه علاقة رائعة أجمل علاقة أخين تسمع عنهم في الدنيا علاقة موسى بهارون لدرجة أن القرآن يثني في آيات طويلة في سورة الصفات على العلاقة دي ولقد مننا على موسى وهارون وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين موسى وهارون أقوى علاقة أخوة وأجمل علاقة أخوة أنت علاقتك إيه بأخوك وخلي بالكم العلاقة دي ما ابتدتش حتة واحدة العلاقة الوطيدة دي دي تدرجت على خمس مراحل لغاية ما وصل موسى وهارون بهذه العلاقة الوشيجة القوية جدا جدا جدا يا ترى أنت علاقتك إيه بأخوك يعني أنا بحكي هذا الكلام أنت وأخوك علاقتك إيه تدرجت علاقة سيدنا موسى والأم لها فيها فضل كبير أم موسى هي اللي ألفت بين الأخين وجمعت بين الأخين ووحدت بين الأخين ابتدت العلاقة أول ما ابتدت أخين عاديين هو سيدنا موسى لما كان الأمير موسى في قصر فرعون بيزور مرضعته فبيتعرف على ابن مرضعته هارون مفيش أي علاقة ابن مرضعته لغاية ما عرف الحقيقة إن دي أمه وإن ده أخوه ومن يوميها بدأت العلاقة في تصاعد خلي بالك ممكن علاقتك بأخوك كمان تبدأ فاترة بس ازاي نقدر نقويها لغايه ما يبقى سندك وشريكك في امرك خلي بالك ده اللي حصل مع سيدنا هارون سيدنا هارون يا شباب يا اللي انت واخوك ما تعرفوش بعض في اوضه واحده وما تعرفوش بعض انا اعرف اخ مات اخوه يوم ما مات اخوه كان عنده 18 سنه دخل الاوضه وبص في صورته وبكى وقال له يا خساره ما عرفتكش كان نفسي اعرفك عرفتك بعد ما مت سيدنا موسى وهارون كانوا في الاول مفيش كل علاقة عليت عليت عليت عليت خمس مراحل المرحلة الأولى أخويا أه عرفت إن أخويا المرحلة الثانية ده أخويا شقيقي من دمي ده ابن أمي ولذلك شوف على طول هارون يقول له إيه يا ابن أم يا ابن أم كذا مرة في القرآن يا ابن أم لأنه حاسس بأصل العلاقة دي مش مجرد أه أخويا ده احنا روح واحدة ده أنت أخويا ده انت يا جماعة يا اخوات يا اخوات الحلقة دي والله سبحان الله كل حلقة في قصة سيدنا موسى يعني قيمة حلقة النهاردة علاقة الإخوات علاقة الأرحام قوي علاقتك بأخوك قل- قوي علاقتك بأختك قوي علاقتك بأختك قوي علاقتك بأخوك علاقة الإخوات قيمة علاقة الإخوات ابعتوا لنا على عمرو خالد دوت نت النهارده وقولوا لنا علاقتكم يا إخوات ببعضها إيه وإزاي نعليها ومين يحكي لنا قصص علاقته بأخويا إزاي وثيقة ومين يحكي قصص إزاي لما العلاقة كانت ضعيفة إزاي هما الاتنين خسروا كتير قوي قوي قوي إزاي موسى وهارون عليهما السلام كسبوا قوي قوي قوي بالعلاقة الحب والود اللي بينهم ابتدت العلاقة علاقة عادية اتنقلوا للمرحلة الثانية لا ده أخويا قوي أنا حاسس إن أخويا يا ابن أم من بطن أم إحنا الاتنين دم واحد وروح واحدة اتنقل بعد كده موسى وهارون إلى مرحلة ثالثة أعلى الأخ الصديق دي مش مسألة آه، وشيجة رحم وبس مش مسألة إن إحنا يجمعنا صلة رحم ولا لأ ده أخويا صديقي سندي ده اللي بشكي له همي ده اللي بحكي له احوالي ده اللي بفضفض له لان سيدنا موسى في المرحله الثالثه دي بدا يحكي لسيدنا هارون شعوره ان في ماساه بيعيشها بني اسرائيل وعايزين نخلصهم من الماساه دي بقوا شركاء هم بقى اخ صديق هل انت اخوك صديقك يعني انا حكيت ثلاث مراحل دلوقتي انت في انهي واحده من الثلاثه انت مجرد اخوه عاديين ولا اصلا انطلاقه دي ما احنا ممكن يكونوا اللي بيتخانقوا مع بعض واللي مقاطعين بعض بقالهم 20 سنه والارحام المتقطعه وغضب ربنا على الارحام المتقطعه الحلقه دي قيمه صله الارحام بين الاخوات قيمه الحلقه دي صله الارحام بين الاخوات اتنقل سيدنا موسى وهارون اول مرحله مجرد اخين اتنقلوا على المرحله اللي بعديها اخويا من لحمي ودمي اتنقلوا على المرحله الثالثه الاخ الصديق سندي بحكي له وبفضفض له وبشكي له ودايما معايا ده اخويا اتنقلوا على المرحله الرابعه لا ده مش مجرد اخويا وبس ده اخويا في الله اتنقلت من من علاقة الأرحام إلى علاقة الأخوة و- في الله يعني إيه علاقة الأخوة في الله لا دي مرحلة تانية أعلى بكتير فوق إن ده أخويا شقيق طبعا عند ربنا أعلى بكتير شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما تأخ اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أكثرهما حبا لصاحبه شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من أحب أخا في الله رفعه الله درجة في الجنة ما بين الدرجة والأخرى كما بين الأرض والسماء لا ينالها بشيء من عمله شوف حديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيه اتنقل موسى وهارون لدرجة جديدة شوف حديث القدسي اللي بيقول ينادي الله تبارك وتعالى أين المتحبون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي يا سلام لما أخوك يبقى صديقك وأخوك في الله يا سلام لما ابن عمك يبقى صديقك وأخوك في الله يا سلام لما أختك وبنت عمك تبقى صديقتك و- و- وقريبتك وأختك في الله دوروا قيمة حلقة النهاردة إزاي نرتقي بعلاقات الأخوة وصلة الأرحام نخليها أرقى قيمة صلة الأرحام لما تكون لله وترتقي من مجرد الأخوة إلى كمان أخوة في الله من أخوة الدم لأخوة الله إزاي ارتقى موسى وهارون بقوا بيعبدوا بعض سوا بيعبدوا ربنا مع بعض سوا يعني كأن أنا بقول لك عايز ترتقي بعلاقتك مع اخوك اعبدوا مع ربنا مع بعض سوا جربوا الحكايه دي شوفوا سيدنا موسى يقول ايه كي نسبحك كثيرا انا واخويا ونذكرك كثيرا انا واخويا شوفوا ربنا يقول لهم ايه قد اجيبت دعوتكما انت واخوك بيسبحوا سوا وبيذكروا سوا وبيدعوا سوا وبيعبدوا ربنا سوا شوفوا سيدنا موسى لما يجي يستغفر قال رب اغفر لي ولاخي تحولت العلاقة من الصداقة لحب لأخوة في الله دي كانت المرحلة الرابعة ليتنقلوا للمرحلة الخامسة والأخيرة ده شريكي في رسالة حياتي وأشركه في أمري هنبقى شركة في رسالة واحدة إيه هي الرسالة الواحدة هنصلح بني إسرائيل هندعو يا دي قصة حياتهم خلي بالكم مش بقول لك أحلى وأقوى قصة أخين في التاريخ أنا سمعتها يعني انا ما اعرفش قصه في التاريخ بين اخين بقوه وحلاوه قصه موسى وهارون وما اعرفش القران ذكر اخين زيهم كده ولا اثنى على اخين زيهم كده وما اعرفش في قصه موسى وهارون في القران حاجه بالقوه دي الاثنين ارتقوا ارتقوا ارتقوا ارتقوا لغايه ما بقوا شركاء رساله اصحاب رساله واحده شفت الخمس مراحل ممكن تقول لي بقى انت واخوك في انهي درجه انت وصله ارحامك قووا علاقتكم باخواتكم دي قيمة النهاردة قووا علاقتكم بعائلاتكم اسمعوا وتعلموا من موسى وهارون عجيب سيدنا هارون في عطائه يعني انت ملاحظ معايا سيدنا هارون من اول قصته لاخرها يعطي ولا ياخذ عطاء عطاء عطاء عطاء مستمر و و وما تسمعلوش تمرد ما تسمعلوش آه، اعتراض ما تسمعلوش احتجاج هو دايما سند سيدنا موسى سنشد عضدك باخيك هو دو هو دوره كده وهو موافق على كده يعني خلي بقى- خليني اقولها لك بطريقه تانية ناس كتير ما تستحملش انها تقبل دور الرجل الثاني وفي ناس تقبل دور الرجل الثاني بس جوه نفسيتها شيء لا يقبل دور الرجل الثاني بهذه الصورة إلا مخلص مخلص قوي يعني يعني لما سيدنا موسى ساب بني إسرائيل وراح لميقات ربه أربعين يوم آه، هم رفضوا ان هم يطيعوا امر سيدنا هارون قالوا لا نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى انت ما تقولناش لما يرجع موسى هو اللي يقول لنا لان هم متعلقين بشخص مش بفكره فمتعلقين بالقائد رقم واحد القائد رقم واحد اللي رمى العصا القائد رقم واحد اللي وقف قدام فرعون هم متعلقين بالقائد رقم واحد سيدنا هارون قابل دور الرجل الثاني لانه مخلص وبلا احتجاج وبلا اعتراض وبلا مشاكل ما هو في ناس بتبقى تقبل الدور الراجل الثاني وكل يوم عمال يعمل مشكله وبيقول ان هو بيعمل كده من اجل الحق لكن هو متضايق لكن سيدنا هارون جميل قوي قوي مخلص قوي ووفي لاخوه قوي ومؤمن بالرساله قوي يعني انا عايزك تق... ولذلك خلي بالكم منزله سيدنا هارون في السماء الخامسه يعني سيدنا موسى في السماء السادسه وسيدنا هارون في السماء الخامسه آه، ورا بعض على طول آه، اصل مخلص قوي مش عايز حاجه ما خدش حاجه ادى بس ادى على طول و... وخلي بالك يا جماعه بني اسرائيل اذكياء عارفين ان سيدنا هارون الرجل الثاني عارفين الحكايه دي ومعروف ان اكيد الرجل الثاني ممكن يغار لكن مش مع سيدنا هارون مخلص قوي ولذلك حاولوا يوقعوا بين سيدنا موسى وسيدنا هارون مرات عديده يعني شوف مثلا مرة يحاولوا يوقعوا بين سيدنا موسى وسيدنا هارون يقول ما هو مو يقولوا ما هو موسى على عليه السلام ما خدش هارون معاه لميقات ربه ال 40 يوم لانه بيغار منه لان رب موسى بيحب هارون اكتر من موسى يعني شوف السخف لكن قالوا كده آه قالوا لما جه سيدنا موسى ولقاهم بيعبدوا العجل لما السامري عمل فتنه العجل قالوا له يا موسى ده اللي خلانا نعبد العجل هارون عشان يوقعوا بينهم وبين بعض ولذلك القران كان واضح في تبرئه هارون من من هذا الافتراء الكذب و- و- وعجيب جدا ان مفيش حاجه توقع بينهم يعني ن- نفسيتهم تجاه بعض سليمه حتى لما حصلت حادثه لو حد في نفسه شيء كان ممكن تكسر العلاقه في يوم لما رجع سيدنا موسى واخذ بلحيه سيدنا هارون وقال له افعصيت امري الا تتبعاني افعصيت امري ازاي سبتهم يعبدوا العجل لو واحد في نفسيته شيء كان تحول موقف ده لانفجار لو شايل في نفسه حاجات لكن سيدنا هارون قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي وقال له في آية أخرى فلا تشمت بي الأعداء م- م- ما تشمتهمش في منتهى الحنية وقال له يا ابن أم ده احنا ولاد بطن واحدة سيدنا هارون جميل قوي قوي قوي في وفائه وإخلاصه أنا عايز أقول إيه عايز أقول في الآخر ذكريات سيدنا موسى وهارون ذكريات حلوة قوي يعني أنت ذكرياتك أنت وأخوك إيه ممكن تقول لي كده افتكر أخوك وقول لي ذكرياتك انت واخوك مع بعض ايه آه، اكلنا سوا آه، لعبنا سوا آه، نزلنا البحر سوا آه، كنا مش عارف آه، هنخبط آه، سايقين عربيه بسرعه وكنا هنعمل حادثه سوا دي نوعيه ذكرياتك طب بص نوعيه ذكريات موسى وهارون وقفنا قدام فرعون سوا انتصرنا سوا فرحنا سوا بكينا سوا إيه، عبدنا سوا سبحنا سوا استغفرنا سوا انتصرنا سوا هدينا الناس سوا يا ذكريات آه، فاكر فاكر احلى لحظه بين موسى وهارون يا ترى ايه احلى لحظه يمكن لما رجع سيدنا موسى من من الطور بعد عشر سنين في مدين وحضن اخوه وبشره ان ربنا خلانا بيه معاه طب ايه اصعب لحظه لما وقفوا قدام فرعون هما الاثنين شوف شوف هما الاثنين طب ايه اقوى لحظه لما وقفوا قدام الصحراء ال 10000 هما الاثنين طب ايه طب ايه اعز لحظه يوم ما عبروا البحر سوي عايشين شركة شو يعني رسالة قصة آه، أخوة نادرة في التاريخ والله و... و... وم- وم- وبطلها الكبير مع سيدنا موسى هارون ما تفتكرش إن بس بطلها سيدنا موسى لا هارون هارون البطل المخلص في الصفوف الخلفية بلا أي نزعة أنا كمان موسى يقوم بالدور وانا بكمل متكاملين مش ما عندهمش اللي بيحصل عندنا وان مان شو انا بقى لازم المدير لا انا لازم اظهر لا الدنيا النفوس السهله غير النفوس المعقده ويفضلوا كده الذكريات الحلوه دي خلاص هيموت سيدنا هارون احنا الان في اللحظات الاخيره قبل وفاه سيدنا هارون فاكرين آه، فاكرين اخر لقطه بينهم ايه اخر لقطه بينهم فاكرين اخر لقطه بينهم لما قال لهم ادخلوا الارض المقدسه وكل بني اسرائيل قالوا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون وبداوا بقى يسيبوه يتفرقوا عمالين ينزلوا عددهم ينزل عددهم من 1000 المية يقلوا يقلوا يقلوا لغايه ما فضلش في الاخر غير موسى وهارون ووقف سيدنا موسى قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين انا واخويا بس تخيل انا ماليش الا اخويا تخيل كلماتهم احساسهم ببعض عامل ازاي يا رب يرزق كل واحد فينا بحد زي موسى وهارون العملاقين الكبيرين موسى وهارون يا على الذكريات الطويله صدق يا اخوانا ان انا ساعات وانا بحضر قصه سيدنا موسى وهارون بالذات انا هنا وبنتكلم على الاثنين العمالقه دي ال- الواحد قال يا ريت في الجنه نشوفهم سوا يعني بيتعاملوا مع بعض ازاي ايه النفسيه الرائعه دي هيموت سيدنا هارون قصة الحياة مين اللي هيدفنه هيدفن هنا في المكان دوت مين اللي هيدفنه سيدنا موسى يا صعبة أكيد أكيد صعب على سيدنا موسى قوي رفيق العمر رفيق قصة الكفاح وال... و... و... و- والرسالة ونصرة الدين والإصلاح رفيق العمر هيدفنه بإيده يعني سيدنا موسى هو اللي هيدفنه بإيده هنا وهيدفنه بإيده و... ويبكي بس خلي بالكم يا جماعة من حاجة مهمة قوي معنى إن سيدنا هارون هيموت إن سيدنا موسى قرب يموت لأن سيدنا موسى عارف إحنا شركاء رسالة عارف لما يبقوا اتنين شركاء فكرة واحدة ف- ويقعدوا سنين طويلة بيعملوها سوا فلما واحد يموت التاني يعرف إن أجله قرب م- مش ساعات تسمعوا إن في زوج وزوجة هي جوزها مات بعديها بست أشهر هي ماتت أو اتنين أصدقاء قوي هو مات والتاني بعد نفس القصة مات سيدنا هارون يعني نفسي أشوفك يا سيدنا هارون في الجنة إن شاء الله نوعية نادرة من العطاء من الإخلاص من الوفاء لأخوه من العيشة للرسالة نوعية جميلة قوي مات واتدفن هنا في هذا المكان وسيدنا موسى هو اللي دفنه أنا واقف فين الآن أنا واقف في قلب البتراء بين جبلين شايفين المنظر رهيب انا ما, ما رأيت في حياتي شق ده شق بين جبلين طوله ما يقرب من نص كيلو وبين الجبلين والجبلين متلاحمين وماشيين مع بعض منظر لم أره في حياتي في أي مكان في الدنيا وأنا داخل المكان دون وبنقول أكيد هارون مدفون هنا لعل المكان ده له شكل بعلاقة هارون وموسى والله يا إخوان أنا جاء في قلبي ال- العملاقين دول الش- الجبلين الكبار دول موسى وهارون والعلاقة بينهم متلاحمة بالطريقة دي وكان لازم هارون يتدفن هنا لأن دي شكل العلاقة مات هارون ودفنوا موسى تعالوا نرجع الاستوديو ونكمل مع بعض بعد ما شفنا العملاقين الجبلين دول وكأني حاسس بموسى وهارون وانا بشوفهم هما الاثنين جنب بعض وماشيين بيمشوا مع بعض بهذا بهذا التناسق العجيب كأنهم حاجة متشابكة وفرقت عن بعضها فماشي منظر لم أره في حياتي ده ده جبلين في الدنيا ما لما اشوف سيدنا موسى وهارون ونشوفهم في الجنة ربنا يجمعنا بيهم وبنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة ونكمل معاكم احنا الان في نهاية الممر اللي بين الجبلين المتعانقين اللي بقالهم نص كيلو به- ماشيين بينهم واخر الجبلين دول هو المكان اللي بنرى وبن- ويقال ان هنا سيدنا هارون دفن أكا- في هذا المكان المتسع بعد ما نخرج فورا من الجبلين طبعا زي ما انتم شايفين هذا المكان يعني يزوره سياح ومسيحيين وكل الاديان تاتي الى هنا لان يقال ان هنا سيدنا هارون في مكان ما دفن في هذا المكان تخيل معي هذا المكان ال- الرهيب وسبحان الله يعني يعني لو هو مدفون في جزء من هذه ال- الساحة بين أحضان خمس جبال يعني أنت بتتكلم في خمس جبال بتحيط بينا من كل مكان تخيل كأن في حضن هذه الجبال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله منظر رهيب يا اخوانا ويقال وديا هذا المكان اسمه خزنة خزنة فرعون هنا معروف لأهل البتراء ويأتي الملايين ليزوروا هذا ال- ال- المكان شيء رهيب رهيب رهيب رهيب سبحان الله